السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إخوتي إخوتاه دعوني أقول لكم الليلة ولا أدري لماذا هجم علي هذا الشعور وحشتوني مش عارف الليلة تحديدا رغم القرب والجمعة لم تكن عنا ببعيد إلا أنكم وحشتموني إخوتي وقفنا في الحلقة الماضية مع الزكاة ورأيت ردود فعل كثيرة وعجيبة لذلك سأجعل هذه الحلقة إجابة لبعض الاستفسارات او تبديدا لبعض الشبهات او طمأنينة لقلوب من فوجئوا بالكلام في الحلقة الماضية اولا اخوتاه لاحظت من كثرة الكلام عن المال والزكاة حتى انك تجد من تقول هو الزكاة ازكي عنها كل سنة ولا هي سنة واحدة وخلاص ثم تجد من تقول هي الزكاة لما زكي عنها ازكي اللي فوق ال100 جرام فوق ال97 جرام ازكي عنهم ولا على كل الذهب وتجد من تقول طب يا عم الشيخ دلوقتي انا معيش فلوس وعندي حوالي نص كيلو ذهب 500 جرام اطلع زكاه منين فقلت لها كده تحديدا بيعي حته قلت لي طب ما انا وكل سنه هبيع حته هيخلص وتجد الاخر الذي يقول يا شيخ هي الزكاه انت قلت النصاب اللي عنده 1000 جنيه يطلع 1800 جنيه تحديدا نصاب الزكاه اطلع على اللي فوق ال 1800 لا لا لا لا ده الكلام كان غير كده الكلام كان ايه اللي شايل فلوس الفلوس دي شايلها علشان هيغير الشقة هيغير الاساس هيغير العربية اطلع عليها زكاة اه طلع عليها زكاة طب ما كده هتنقص في ايه يا ناس في ايه يا عباد الله في ايه يا مسلمين خايفين على الفلوس ليه قلقانين ليه على النقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد الظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة إلى آخر الحديث المال مش هينقص ولا الذهب هينقص ولا الفلوس هتقل ولا انت هتخسر حاجة ده انت بتدي الكريم جل جلاله ووعدك بالزيادة جل جلاله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو, غير وهو خير الرازقين جل جلاله سبحانه وتعالى انت خايف للمال ينقص ليه يا ابني ده الفلوس فلوس ربنا قال سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم مال الله الذي آتاكم المال مال الله قال سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ده انت خليفة في الفلوس دي الجريل في ايدك ده عدى على ملايين الايدي قبل ان يأتيك لكن حب التملك وحرص الإنسان على المال وصدق حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله حين يقول أنفق ينفق عليك حين يقول حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم للحريص الذي ينفق يا أسماء لا توعي فيوعى عليك لا توكي فيوكى عليك توكي الوكاء هو رباط السقاء رباط الثقة يعني لما تبقى القربة القربة كده ها ونيجي نربط فم القربة من فوق ال ال الرباط اللي فوق ده هو ده هو اسمه ايه الوكاء وكاء الوكاء عشان كده بالمرة ادام احنا في الفقه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السه العين وكاء السه العين وكاء السه رباط ها خلاص وكاء اللي هو رباط والسه اللي هي فتحة الشرج ها فيبقى العين وكاء السه يعني اذا كان الانسان صاحي يبقى متمكن من نفسه بمجرد ما عينه تنام يفك فلا تدري ماذا يخرج منك يعني ده الحديث ده في نواقض الوضوء ان النوم ينقض الوضوء الشاهد ايه مش موضوعنا الليله دي الفلوس وما ادراك ما الفلوس الفلوس بتغير النفوس يا اخي يا حبيبي مشكلتك الحقيقية ان الحرص على الفلوس يفسد دينك قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه حرصك على المال وحرصك على الشرف على الجاه يفسد الدين فلذلك الله جل جلاله فرض الزكاه فرضها فرض الزكاة تربية فرض الزكاة تهذيب فرض الزكاة لكي تتعلم أن تخالف نفسك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولذلك أنا قلت الناس اللي استعجلونا وقالوا قول أحكام الزكاة قول أحكام الزكاة قول أحكام الزكاة كنت عايز قبليها لازم اتكلم عن نظرة الاسلام الى المال لكن برضو مش هعيد تاني عشان اجاوب على الشبهات والاسئلة اللي اثيرت في موضوع المال لكن هقول ان اذا قلنا نصاب الذهب 97 جرام عيار 21 فالزكاة تخرج على 97 جرام كلهم وكل سنة اللي عندها 200 على 200 كلهم اللي عندها 300 على 300 كلهم اللي عندها 400 اللي عندها 5 كيلو اللي عندها 20 كيلو ذهب الزكاة عليهم كلهم على الذهب كله وكل سنة ازاي نحسب ان انا عندها 10 كيلو ذهب الكيلو النهاردة جرام الذهب ب 100 جنيه 10000 دول اربع اصفار في 100 يعني احنا بنتكلم على 10 كيلو ذهب دلوقتي يعني مليون جنيه يعني عليهم 25000 جنيه زكاه خلينا نتكلم في الناس البسطاء الغلابه الطيبين اللي عندها 100 جرام ذهب ال 100 جرام دول ب 10000 جنيه ال 10000 جنيه عليهم 250 جنيه زكاه كل سنه كل سنه قلنا نحدد الحول من رمضان مثلا او من المحرم من اول السنه الهجريه الجديده وكل محرم تحسب عندي ذهب قد ايه كانوا السنه اللي فاتت 100 جرام السنه دي بقوا كام جات لها هدايا بقوا 120 جرام 150 جرام اطلع على 150 جرام السنه الجايه بقت منهم شويه او شويه اتكسروا اه ادتهم لاولادها جابوا بيهم اه حلقان وخواتم فبقوا 90 جرام ما عليهمش الزكاه 97 جرام عليهم زكاه كل سنه نحسب عندنا قد ايه ونطلع دي زكاه الذهب المشكله الثانيه اللي اثيرت مشكله المصارف ان انا قلت يا ناس الفقراء مش لاقيين ياكلوا مش لاقيين ياكلوا عيش حاف الفقراء عندهم مرضى في البيت مش عارفين يودوهم بس ياخدوا مسكنات مش عارفين يجيبوا مسكنات نودي الفلوس دي لواحد عايز يتجوز اروح اديله 5000 جنيه زكاه ولا 10000 جنيه زكاه يجيب بيهم اوضه نوم بلاكار ويجيب بيهم سجاد ونجف وسيراميك وستاير وسخن وبارد وسيب اللي مش لاقي ياكل يموت من الجوع اروح ادي واحد 30000 جنيه عشان يعمل عمليه ياكلهم الدكاتره الاطباء والمستشفيات في التجاره والناس مش لاقيه تاكل ده يرضي ربنا انما الصدقات للفقراء الفقراء الاول التقديم للترتيب زي اركان الوضوء الترتيب في الوضوء الترتيب في, في المستحقين للزكاة الفقراء الاول والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل بالترتيب يبقى الاول الفقراء وناس زعلانين احنا مش عارفين نودي فلوسنا فين مش عارف تودي فلوسك فين ده انا عايزك تبص يمينك كده اول خمس بيوت بعديك هتلاقي فقراء متلتلين الناس اللي مش لاقيه تاكل قول لنا على مناطق اقول لك على المناطق اللي انا اعرفها طب ما انا لما اللي انا اعرفها اديها وانت تعرف مناطق تانية لا توجد منطقة في مصر ما فيهاش فقراء لا يمكن حتى المعادي ومصر الجديدة ومدينة نصر وكل المناطق فيها فيها فقراء فيها مساكين فيها غلابة فيها ناس مش لاقية تاكل الشاهد ايه ان انا مش عبء عن دماغي الزكاة عايز ارميها لا ده حق عايز أأديه ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا صلوا ما ليش صلوا خلاص أدوا الصلاة أدوا الزكاة وإنما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يؤتون الزكاة ده موضوع تاني عايزين نؤتيها على حقها على حقها فلذلك قلت ان كل واحد يبقى عنده من الناس الاغنياء اللي عندهم فلوس كتير التجار بتاع زكاة عروض التجارة يبقى عنده مكتب اسمه مكتب الزكاة او موظف اسمه موظف الزكاة الموظف ده يعمل بحث عن الحالات وانا ما بقولش انك لازم برضو الاسئلة اللي جت لازم تطلعها بنفسك لكن الاحسن انك تقوم على الموضوع ده بنفسك ده الاحسن ده الافضل ده الاكمل انك تؤدي الحق ده بنفسك اخوتي انا بحبكم في الله سؤال من اللي جه برضو ان احنا عايزين نطلع الزكاة بالتقسيط ينفع ينفع الزكاة بالتقسيط في زمن التقسيط بس تبقى مقدم الزكاة مقدم مش مؤخر بمعنى ايه ان انا بطلع الزكاة في المحرم كل سنة ابدأ من اول المحرم اطلع الزكاه 1428 يجوز ان انا اطلع سنتين ثلاثة مقدم يجوز الرسول خد زكاة سنتين من سي... من عمه مقدم من عمه العباس خد زكاة سنتين مقدم ممكن اطلع زكاة سنتين ثلاثة خمسة مقدم مقدم لكن انا بقصد ايه اللي عايز اطلعها بالتقسيط هحسب انا نفترض جدلا واحد عنده 2 مليون جنيه بيتاجر فيهم يبقى عليه زكاة 50 ألف جنيه يطلعهم كل شهر 5000 جنيه بدل ما هم عليه 50 ألف جنيه يجي آخر السنة يطلع يطلع 5000 جنيه كل شهر بس يطلع من شهر واحد وشهر اتنين وشهر تلاتة لحد شهر 12 يبقى خلص ال 50 ألف جنيه لحد شهر 10 ماشي يا عم معلش هنغلطك في 10000 جنيه لله عشان يبقوا 60 بلاش خلاص هم خمسين طلع اربعة كل شهر واخر شهر طلع سبعة اربعة في 12 ب 48 فاضل 2000 يبقى اخر شهر طلع سبعة بحيث ان يجي واحد واحد تبقى خلصت الزكاة مش تطلعها مؤخر تجب عليك في واحد واحد تبدأ تطلعها بتقسيط لا طلع مقدم يعني تبدأ من دلوقتي انت عليك 50000 جنيه زكاة عليك 40000 جنيه عليك 20000 جنيه عليك 3000 جنيه عليك 2500 جنيه طلع 20 جنيه كل شهر عليك 100 جنيه تطلع 10 جنيه كل شهر بحيث ان لما يحول الحول يبقى انت اديت ما عليك من زكاه ينفع كده اه ينفع بس انا باكد مره تانية وده كلام ما فيش تراجع ولا تغيير ان الزكاة للفقراء الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا مش للمتسولين المحترفين الزكاة للفقراء مش الشباب اللي بيتدلعوا وعايزين يتجوزوا وما بيشتغلوش الزكاة للفقراء مش مجاملات للقرايب والاهالي انا قلت ان اكثر الناس استغفر الله العظيم ان بعض الناس ما بيطلعش زكاه ده هو بيروح البلد كل صيف ولا كل رمضان ولا كل عيد ولا يوم يبحتر شوية فلوس كده منظرة في وسط الناس ويقول يلا بالبركة لا دي اسمها بلطجة بقى مش بركة البركة انك تحسب ربنا له كام له 10000 جنيه زكاة له 1000 جنيه زكاة له 500 جنيه زكاة وقول يا رب انت ليك 500 جنيه زكاة لا عليا ب 1000 واطلع لك 1000 جنيه كده بالبركة لكن مش هطلع اي حاجة وخلاص لا ده انا اشوف المستحقين مين الفقراء وبعد كده لو عايز اجوز الشباب بالصدقة لو عايز اعالج المرضى بالصدقة لو عايز اساعد في مستشفى مش عارف ايه بالصدقة لو عايز اجيب حاجة للمسجد بالصدقة صدقات ربنا قال ان عباد الله المؤمنين في فلوسهم حقين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم يبقى حاجتين حق مطلق وحق معلوم الحق المطلق الزكاة الحق المطلق الصدقة والحق المعلوم الزكاه حق معلوم 2.5% وحق مطلق صدقة صدقات انت عايز تطلع 2.5% وخلاص على كده ما تعملش حاجة تاني ابدا ما تتصدقش نهائي لا انت لازم تتصدق برضه حاجة فوق الزكاة تطلعها لله سبحانه وتعالى يبقى اتفقنا الان على ان الانسان اه اللي عنده فلوس مش بيطلع اللي فوق النصاب اللي هم 1800 جنيه اللي في بيته 1800 جنيه شايلهم مرت عليهم سنة يطلع زكاتهم 25 جنيه على الألف 25 جنيه على كل 1000 جنيه اه وبعدين بعد السنة الجاية يحسب عنده كام عنده 1800 جنيه عنده ألف بقوا 2000 يطلع على 2000 بقوا 1500 معلش زكاة بقوا 1000 معلش زكاة الزكاة دي كل سنة الزكاة كل سنة حق الله عز وجل الناس اللي ما بتطلعش الزكاة بقى او الناس اللي آه بياخد زكاة وهو غير مستحق انا بقول يا اخوة الانسان اللي بياخد زكاة وهو غير مستحق آثم وسيأتي يوم القيامة والصدقة في وجهه خدوش الناس المتسولين والسائلين بيزداد فقرا قال صلى الله عليه وسلم وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر انت تفتح على نفسك باب مسألة تسأل الناس تطلب من الناس يتفتح عليك باب فقر تعيش فقير ومن كانت الدن الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه يعيش طول عمره فقير ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس المأساة النهاردة في ان اللي بيبحث واحد جاني بيطلب زكاة بيطلب مساعدة فانا بعت سألت عنه قالوا فقير اديته الزكاة هنا تنفع تجزئ وهو ما يستحقش ولا ما تجزئش تجزئ يعني محسوبة اه محسوبة يعني ما عدهاش لا ما تعدهاش ده طلع ما يستاهلش عنده ملايين ما يجراش حاجة ينفع فلذلك ايها الاخوة تصديق ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري أن رجلا من بني إسرائيل قال لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج فوضع صدقته في يد غني فأصبح الناس يتحدثون تصد تصدق الليلة على غني فقال الرجل سبحان الله على غني والله لأتصدقن صدقة غيرها فلما جاء الليل تصدق بصدقة فوقعت في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فبكى الرجل وقال يا رب على غني وعلى سارق والله لأتصدقن صدقة غيرها فخرج فوضع يد صدقته في يد امرأة فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية على بغي فظل الرجل يبكي يقول يا رب ما لك لا تقبل صدقتي على غني وعلى سارق وعلى بغي فأرسل الله إليه من يقول أما صدقتك على غني فلعلها تدفعه إلى الصد- إلى الصدقة وأما صدقتك على سارق فلعلها تكفه عن السرقة وأما صدقتك على بغي فلعلها تمنعها عن بغاها عن الزنا لا إله إلا الله ابن حجر في شرح الحديث يقول وهذه بركة النية الخالصة النية الصالحة حتى لو أخطأت الطريق المقصود فبصلاح النية تنفع من وقعت في يده الله أكبر يعني لو الإنسان بيتصدق بنية صالحة وفلوسه حلال وطالب رضا ربنا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية الثانية ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا منه وتثبيتا من أنفسهم يا رب قنا شر أنفسنا يا رب وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل الله أكبر الله أكبر إخوتي قضية الإنفاق الزكاة والصدقة من أخص حشاشات النفوس لذلك قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان برهان يعني دليل الصدقة دليل دليل صدقك دليل صحيانك دليل إيمانك دليل والصدقة برهان برهان ربنا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون جملة أنا واقف معاها بقالي مدة عمال أشرحها يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين فمن عوفي من رؤية الملكة فمن عوفي من رؤية الملكة سبحان الله العظيم رؤية الملك إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فاللي يعافى ربنا يعافيه من رؤية الملكة الملكة انك تعافى من رؤية انك مالك سبحان الله العظيم كيف تعافى من رؤية الملكة ان ترى ان ترد الملك لمالكه الحق شوف سيدك النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم والله انا لا اعطي احدا ولا امنع احدا انما انا قاسم والله يعطي انما انا قاسم والله يعطي انا بس بقسم لكن اللي بيدي ربنا انا ما بديش حد ولا بحرم حد ولا بمنع حد مش بايدي فهذا حال الغني الطيب انه لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه انما هو وكيل صاحب المال صاحب المال الله فهو امين مخزن صراف يضع حيث امر انما انا قاسم والله يعطي اخوتي يجب ان تخرج الصدقة او الزكاة بسخاوة نفس بسخاوة نفس ان تكون سخي النفس وانت بتعطيها لا تعطيها بحقد خد روح شوف لك شغلانة خد ما تقعدش تستنوني كل شهر انا مش ه... مش هفضل كده ليه ليه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وأنت تعطي يجب عليك ألا تنظر إلى هذا العطاء إنك بتعطي لا ده أنت بس بتطلع اللي عليك بتطلع الحق اللي عليك والفلوس مش فلوسك دي فلوس ربنا سبحانه وتعالى ده اللي بيعطي الله واللي بيمنع الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الإخوة يجب علينا ان احنا نوزع الزكاة ودي نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا اطلع يا عم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم مصارف الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل من لا تدفع لهم الزكاة لا تجزئ الزكاة للكافر غير المسلم فإذا اديتها الواحد وطلع مش مسلم تعدها لا تجوز إلا للمسلم اتنين ولا للغني بمال أو كسب ما تديش واحد غني واحنا قلنا لو انت بحثت هو قال لك انا فقير وانت بحثت وتحريت واديته وبعد كده طلع غني خلاص مش مشكلة لكن لو انت عارف ان ده غني يعني مثلا ايه يعني لو واحد بيقول لي كده يقول لي مثلا انا ليا ولاد عم ويعني كانوا اغنياء وبعدين الاب كان دخل في سكة البنوك وسجن وهم ساكنين في مكان كذا من الاماكن الراقية وعندهم عربيات اه بس هم دلوقتي فقراء يعني ايه فقراء قال ما انا لازم احافظ لهم على البرستيج بتاعهم يفضلوا في نفس الشقة اللي في المكان الراقي ونفس العربيات ونفس الخدامين ونفس السواقين ما ينفعش زكاه ده ما تنفعلوش زكاة مش فقراء دول اغنياء عشان كده بقول يعني لسه برضه ده سؤال واحد بيقول إيه إيه واحدة بتقول ابن اخويا ولا بنت اخويا ولا حد من قرايبها ولد رجل يعني معاه 20000 جنيه وعايز يتجوز وانا عارفه ان 20000 جنيه ما يكفوش جواز اديله الزكاه 20000 جنيه يملك ويبقى فقير ما يبقاش فقير من اغرب الاسئلة اللي قرأتها في حياتي واحد بعت لي رسالة بيقول ارسلت ارسلت امي في العام الماضي الى الحج على حسابي الخاص فهل انفاقي عليها في رحلة الحج يحسب من زكاة المال؟ قلت لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل يا راجل يا راجل أمك
اللي شالتك في بطنها ت- تسعة أشهر أمك اللي رضعتك من دمها سنتين أنا قلت في حلقة تربية الأولاد كلمة والله بتدوبني كنت بقول ان عشان الناس اللي ما شافوش ان ال- الكتكوت جوه البيضه بيتكون من البياض جسم الكتكوت ويتغذى على الصفار الصفار ده اسمه المح المح المح الصفار ده اللي بيتغذى عليه الكتكوت الطفل الجنين في بطن امه بيتغذى على ايه بيتغذى على امه فكأن الجنين ده بيتكون من البياض والام كلها هي المح يعني جسم الام يوفر الكالسيوم للجنين ولو دمر جسم الام والام بتبقى المح مش مش اثناء فترة الحمل بس ده الام طول عمرها مح طول عمرها بتدي طول عمرها بتاكل وتشرب من دمها امك والاخر مستخسر فيها حجه عايز تخصمها من ربنا من زكاة المال اقول ايه اقول لك ايه اقول لك ايه اذا كنت انت بتسأل اقول لك ايه واحد يقول اختي فقيرة ممكن اديها الزكاة قلت له يا ابني اختك فقيرة ازاي قال يعني حالهم على قده بيجوا ما بيلاقوش اكل وكده يعني يا ابني حرام عليك يعني يبقى عندك فلوس لدرجة انك تخرج الزكاة واختك مش لاقية تاكل لا حول ولا قوة الا بالله ما ينفعش اديها ينفع يا ابني تديها لكن ليه تديها الزكاة انتوا فاكرين لما قلت لطلبة العلم وغيرهم اوعى تاخد اموال زكاة ولا صدقة اشتغل بايدك وكل من عرق جبينك لان الصدقات والزكوات دي الرسول قال عنها غسالة ذنوب الناس توكل اختك غسالة ذنوب الناس وانت عندك من المال الطيب الحلال يا ابني وكلها من اعز ما تملك وكلها من عينيك اختك لحمك ودمك اخوك لحمك ودمك وكله من عينيك وكله من دمك يا ابني اما امك وابوك وابنك وبنتك عليها شوية الأصول وإن علت والفروع وإن نزلت لا يحق لها الزكاة من تلزمك نفقتهم أبوك وجدك وجدتك وأبو جدك وأمك وبنتك وبنت بنتك وبنت حفيدتك الأصول والفروع ممن تلزمك نفقتهم لو انت أبوك توفي وانت بتربي أيتام اخواتك تلزمك نفقتهم لا تحق لهم الزكاة لا تحق لهم الزكاة زوجتك لا تل... لا ت... لا, يح... لا يحق لها الزكاه ولا للزوج لان لو الزوجة ادت زوجها لو ان في حديث ابن مسعود ان زوجته قالت تدفع له الزكاة انها امرأة غنية والرسول اجاز لها مذهبنا مذهب الامام احمد فقهاءنا يقولوا انها كانت حاله خاصه ولم تعطيه الزكاه وانما اعطته المال الشاهد ايه ان الزوج لا يصح ان الزوجه تديله الزكاه لانها تنتفع بيها لانه ينفقها عليها تبقى انتفعت بزكاه نفسها لذلك ينبغي ان نتحرى في اخراج حق الله ل- لاهله الناس اللي بيتصرفوا الناس اللي بيتصرفوا في حق الله لانفسهم لمصلحتهم زي ما قلت كده صاحب شركه يقوم يدي الزكاه للموظفين يدي الزكاه للموظفين ليه بي... بيأمنهم ما هو لما يديهم الزكاة آه خلاص كده ثبتهم وانا بقول ان عنده موظفين بياخد 2000 جنيه في الشهر وبياخد 3000 جنيه في الشهر وعنده عربية ازاي تديله زكاة ما ينفعش كذلك قلت ودي نقطة مهمة جدا برضو ان من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه ان انا عندي زكاة مال ما ينفعش اطلعها قماش ما ينفعش اطلعها اكل وشرب ما ينفعش اطلعها ادوية للمستشفيات ما ينفعش اطلعها حديد واسمنت ما ينفعش اطلعها آه، اي حاجة غير فلوس ولازم الفلوس دي تقع في يد الفقير كذلك الناس اللي بتدفع فلوس الزكاة لبعض جمعيات يحطوها في البنك لا يجوز ما تبقاش الناس بتموت من الجوع وحطوا فلوسهم في البنك حقهم يتحط في البنك والناس مش لاقيه تاكل يا ناس اتقوا الله في الفقراء النهارده البطاله انتوا عارفين زادت والأغ- وال- والاسعار غليت والمرض كتر والفقر بقى مدقع والناس في ناس مش عارفة تسأل مش عارفة تروح لمين مش عارفة تطلب من مين قاعدين طويين جناحهم على أنفسهم روح في مكان كذا ولا مكان كذا تلاقي واحدة بتربي أيتام عندها تمانية سبع بنات وولد الكبيرة في تانية إعدادي والولد الصغير عنده ست شهور ولا ثمان شهور والزوج مات وهي عندها السكر والضغط والروماتيزم وساكنين في اوضه تحت السلم المسكينه ديك لما زرناها والله تقول والله الكلام ده كان بعد العيد الكبير بعد الحج تقول والله ما دقنا الرز من العيد الكبير اللي فات من سنة ما شافوش الرز بعينيهم رز مش بنتكلم عن اللحمة ولا الفراخ يا اخوة دور على الفقراء اللي زي دول ومش عايز حد يقول لي فين يا شيخ دور وزي اقول كده انت ساكن في الغربية دور في الغربية في الدقهلية ز- دور في الدقهلية في اسيوط دور في اسيوط اللي في اسكندرية دور في اسكندرية في كل مكان زي ما قلت كده قدر الملك مش قلت في حلقة الوصول لربنا لو تعرف ربنا هتحبه لو تعرف ربنا بجد ربنا جعل في كل مكان اللي يكفيه حجة بعضه على بعض فجعل في كل مكان مشايخ ودعاء يكفوه لكن انت اللي عينك بتدور على المشهورين بتوع التلفزيون لكن لو بصيت حواليك كده هتلاقي مشايخ ودعاة يكفوك في طلب العلم وفي الدعوة وفي العبادة في التربية وفي كل شيء بس بص حواليك كده وانت هتلاقيهم وارضى بيهم كل مكان ربنا جعل فيه الأغنياء اللي يكفوه وجعل فيه الفقراء اللي يكفوه وجعل فيه الصالحين اللي يكفوه وجعل فيه الفسقة والفجر اللي يدمروه العظيم العظيم الجليل سبحانه الكبير المتعال الواسع العليم الله لو تعرفه كنت تحبه
ليكون بعضهم حجة على بعض فيبقى وجود العالم حجة
على الجاهل ووجود الجاهل حجة على العالم قل فلله الحجة البالغة ووجود الغني حجة على الفقير ووجود الفقير حجة على الغني وجود النساء حجة على الرجال عشان حدش يقول ان ما كنتش لاقي واحدة اتجوزها اهم ووجود الرجال حجة على النساء عشان ما تقولش انا ما كنتش لاقي اتجوز اهو حجة كل حجة على بعضه سبحان الله العظيم قال الملك جل جلاله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا فتنة ما تبصش بس للفتن في المعاصي لا بص ان الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني والقوي فتنة للضعيف والضعيف فتنة للقوي والعالم فتنة للجاهل والجاهل فتنة للعالم اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون يعلمون سبحان الملك سبحان الله العظيم لما تتأمل الآيات وتتأمل حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق والأمر وتتأمل تصاريف القدر سبحان الله العظيم انا كنت لسه بقول لبعض اخواني امس تفقد يا ابني قلبك تفقد قلبك في تفاصيل الرضا يعني انت راضي ان فلان عنده ملايين وانت عندك ملاليم انت راضي بكده راضي بالتقسيم ده انت راضي يعني انت راضي ان فلان كذا وانت كذا وكذا انت راضي مناقشة النفس في تفاصيل الرضا هتبين لك انت ليه معاقب انت ليه مغضوب عليك انت ليه مش مرضي عنك لانك مش راضي لان بنسألك انت راضي تقول انا راضي والحقيقة مش راضي كما ينبغي الرضا بالشريعة انت راضيه ان الزوج يتزوج اربعة وانت ما تتزوجيش الا زوج واحد راضية بتفاصيل الشريعة دي راضية راضية بالحمل والولادة و... انت راضية انك انت في واحدة تزوجت اصغر منك واوحش منك واقل منك وانت ما تزوجتيش انت راضية انت راضي ان الزبال والكناس بقى اغنى منك وانت اللي معاك مؤهلات كذا وكذا مش لاقي شغل راضي مناقشة النفس في الرضا وإلزامها بالرضا إن ربك حكيم عليم قدير
حكيم في علمه عليم في حكمته قدير في علمه وحكمته حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه لحكمة سبحان الله العظيم عليم عليم جل جلاله سبحانه وتعالى وهو قدير يقدر على كل شيء وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل أو سارب بالنهار يقول لك سواء أنت رفعت صوتك وعليت يا رب وطلبت هو يعلم أو أسريت يا رب يا رب يعلم هذا ويعلم هذا ويعطي هذا ويعطي هذا إخوتي نرجع لموضوع الزكاة وأول قضية الزكاة الاستسلام استسلم ان النصاب كذا واستسلم ان حوالين الحول كل سنة هدي الزكاة واستسلم ان الزكاة دي لهذه الاصناف تحديدا زي ما قلت ما تنفعش مستشفيات ما تنفعش المساجد ما تنفعش الشباب اللي بيتجوزوا ما تنفعش الا للفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا هم دول وبقية الأصناف الثمانية المذكورين في في الآية آه انت محتاج تستسلم تستسلم لربنا سبحانه وتعالى وترضى بالله ربا مقسما للأرزاق وخطورة الزكاة خدوها مني من الحديث ده خطورة الزكاة خدها من الحديث العجيب ده حديث مهم جدا وخطير جدا اه كنت عايز اتكلم فيه اللي عنده عمارات للايجار عليها زكاة ما عليهاش زكاة عنده عمارات بعدة ملايين ما عليهاش زكاة العمارات نفسها انما الزكاة على الريع بتاعها على الايجار نفسه الفلوس اللي انت بتاخدها اللي عنده مصنع المصنع ده على ارض ب 10 مليون جنيه وفي مكن ب 20 مليون جنيه في زكاة على المكن وعلى الارض لا مفيش زكاة لا على المكن ولا على الارض في زكاة على الاصول الثابتة مفيش زكاة الزكاة على الريع على الدخل زي ما قلت كده على رأس المال الداير رأس المال اللي, اللي, اللي انت بتشتغل بيه اللي بيدور اللي, اللي بتشتغل بيه اما الاصول الثابتة دي ما عليهاش حاجة واحد عنده قطع اراضي شايلها للزمن تبقى فلوس عليها زكاة سايبها لما تغلى ويبيعها فلوس عليها زكاة اما اذا كانت ارض شايلها لولاده كل ولد مخصص له حتة ارض لما يكبر يبقى يبنيها او عمارة لكل عيل عمارة لما يطلع او شقة او عربية او ما عليهاش حاجة عنده 10 تاكسيات عنده 20 ميكروباص ما عليهمش حاجة الزكاة على الريع على الدخل بتاعهم اذا تراكم 2000 جنيه 1800 جنيه ومرت عليهم سنة يبقى دول هم اللي عليهم الزكاة يبقى هم دول اللي عليهم الزكاة اسمع معي حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم أه حديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها ربنا يهديك مدني ويتوب عليك مدني رجع الحمد لله على السلامة لعلكم لاحظين في الحلقة دي انه ده مدني رجع الحمد لله ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبيه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس كل واحد محوش فلوس ما يطلعش زكاتها هتيجي يوم القيامة في قول عجيب جدا لابن مسعود يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته مش هيترصوا كده فوق بعضهم لا ده هيت... هيتمط جلده عشان يترصوا كلهم على جلده يتعذب بيهم كلهم قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل يؤدي منها حقها لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة شفت بقى الكلام كل واحد عنده صنف من أصناف المال هيعذب به إن لم يؤدي زكاته وزي ما بقول كده اوعى تيجي يوم القيامة وربنا يقول لك عبدي لما لم تؤدي زكاة مالك تقول له عزتك وجلالك أديتها يا رب يقول لك كذبت لم تؤدها كما أمرت لقبول العمل شرطان الشرط الأول الإخلاص إنك بتدفع الزكاة لوجه الله مش لمزاجك مش لطلب رضا الناس اوعى تطلع الزكاة علشان الناس تحبك عشان الناس تدعي لك عشان الناس ما تقولش عليك بخيل سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابة قاطعة انت بتطلع زكاة المال ليه وانت طلعت زكاة مالك ليه وانت طلعت زكاة مالك لمين وانت طلعت زكاة مالك كام فاضل انت مش قاعد تتفرج علينا انت حق ربنا ما تخونش ربنا الشرط الاول الاخلاص الشرط الثاني المتابعة كما امر النبي في المص... في الوقت المحدد بالقدر المحدد في الوجهة المحددة يا مسلمين فوقوا بقى انا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته